السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إن شاء الله من سورة المائدة ومن الآية رقم 14 نبدأ إن شاء الله وإحنا ابتداء كل حلقة بنقرأ فاتحة الكتاب والإخلاص والفلق والناس نقرأ مع بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وبناخد حكمة من تعلم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه ايه العظمة دي بقى تحفظ آية من القرآن تقابلك يوم القيامة مش بتبتسم بتضحك لك واحنا في عرض ابتسامة يوم القيامة يوم كرب ده يوم الكرب العظيم ها من تعلم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه الآية رقم 14 مين مع المايك اتفضل قول لي ومن الذين قالوا إنا نصارى
بسم الله الرحمن الرحيم يبقى اظبط اظبط الراء عندك تقولها مرة و200 و500 مرة عشان كل ما تجيلك الراء تقولها مرة واحدة لأن حرف تكرير الرجيم الرحيم الرحمن شوف قرأه اتفضل قول لي ومن الذين قالوا
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ما ذكروا به الله يفتح عليك جميل تمام
أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم البغضاء، آه.
القيامة والبغضاء آه
والبغضاء إلى يوم القيامة بس انت ترقيت قوي ما شاء الله ما شاء الله اللي بعده
وسوف ينبئهم الله بما اسمعها تاني وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون جميل والله اللي بعده
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كثيرا مما كثيرا مما كنتم لا لا لا عندك ميم وميم دي مشددة ودي مشددة كثيرا مما كنتم كثيرا مما لا كثيرا كثيرا مما مما
مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير عن كثير ويعفو عن كثير كثير كل راء بقول للمشاهدين اللي بيسمعونا في جميع انحاء العالم كل راء تقفوا عليها تقفوا عليها عند الوقت يكون قبلها يا ترقق حرير قدير بصير وهكذا إيه اللي بعده قد جاء
قد جاء قد خلق لكل ذلك قد قد لا ما تقفش عليها قد جاءكم قد جاءكم من الله نور وكتاب نور وكتاب نور وكتاب لا اس- على مهلك على مهلك انا مش مستعجل نور وكتاب مبين نور وكتاب مبين كتاب مبين وكتاب نور وكتاب نور ايش بقى الغنة نور وكتاب مبين جميل اللي بعده يهدي به الله
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ده ايه ده حاجة يعني مستويات بقت عالية ما شاء الله اللي بعده ومن ال... ومن الذين قالوا إنا نصارى
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا ذكروا به مما ذكروا به بس انت الاول مرة تقرأ يعني حاجة كويسة ايه ده فضلا عن ربنا فضل الله والله فعلا
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة جميل اللي بعده وسوف
وسوف ينبئهم وسوف نرقق وسوف وسوف كلها حروف مرققة قول لي وسوف وسوف لا مش وسوف وسوف وسوف زي ما تقول وسوسة شوف وسوسة مش وسوسة وسوسة وسا وسوف قل لي.
وسوف ينبئهم الله ينبئهم
ينبئهم ينبئوا ينبئهم تاني اسمعها وسوف ينبئهم وسوف ينبئهم وسوف ينبئهم الله بما كانوا يفسقون يصنعون يصنعون يقول لي تاني يصنعون اللي يصنعون بعده
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول مد شويه جاءكم قد جاءكم لكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم مما مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن الله كثير يفتح عليك اللي بعد قد جاءكم
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ما شاء الله انت اترقيت قوي اهدى ما شاء الله يهدي به الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل سبل السلام السلام ويخرجهم من الظلمات ويخرجهم من الظلمات ويخرجهم من الظلمات ويخرجهم ميم وبعدها ميم لازم تغن دي ويخرجهم
ويخرجهم من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صراط مستقيم صراط مستقيم طيب اللي بعد السيدات نسمع السيدات ومن الذين قالوا ومن الذين قالوا إن النصارى إنا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا فنسوا حظا مما ذكروا به
لبعض فأغرينا
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ماشي ما الله حاجة جميلة اللي بعده
وسوف ينبئهم الله بما تاني أسمعها وسوف ينبئهم الله ينبئهم الله بما كانوا يصنعون اللي بعده يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير طب يعني احنا ن- نقول ال ال الأخطاء اللي في, ال- في الآيات دي في دقيقة كده ما نقولش إنا نصارى إنا ما إنا ما إنا نصارى وهنا ما نقولش أخذنا آه أخذنا وهنا ما نقولش ميثاق ميثاقا ميثاق ميثاقا هنا فنسوا ح- ما نقولش حظا حا حا حظا مما الميم دي والميم دي لازم تغن عند الوصف مما ذكر هنا ما نقولش فأغرينا فآ فآ فأغرينا بينهم العداوة وهنا ما نقولش والبغضاء والباء والباء ها والبغضاء آ ما نقولش والبغضاء آ إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم ينبي الم- الباء مكسورة ينبي وينبئهم الله بما كانوا هنا ما نقولش يصنعون يا خطأ يصنعون خطأ يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما بر كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير احنا قلنا كل راء قبلها يا عند الوقف ترقق ودي بقى هترقق عند الوصل وعند الوقف لانها مكسوره طبيعي قد جاءكم ما اقولش قد وبعدين آه، اقف قد جاءكم من الله هنا ما اقولش من الله خلف من من الله نور وكتاب مبين تنوين وبعد ميم ادغام كامل بغنة يهدي به الله ما دام الهاء مكسوره يا اخوانا اللامات ترقق بتاعت اسم الله اقول بسم الله ما اقولش بسم الله انما افرض انا عايز ابدا باسم الجلال اقول الله انما عند الوصل ما دام قبلها مكسور زي ما احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم ليه بنقول بسم الله علشان الميم مكسوره ده بقى في عموم القران تلاقي حرف معاك نهايته مكسور ان إن- نهايه الكلمه مكسور ال- الحرف وبعديه اسم الجلال ترقى اسم الجلال أفي الله شك إنما لو مكتوب تالله تاء تالله مفتوحة التاء إنما أفي الفاء مكسورة الياء مكسورة أفي الله بسم الله ها وهكذا به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم ما اقولش من الظلمات من الظلم من من الظلمات من الظلمات الى آه النور باذنه ويهديهم الى صراط في كتير قوي لك مستقيم وده مش قران مص مص هي سين اذا ما قلتش مص ما قلتش اهدنا الصراط المستقيم في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم افصلوها مستقيم والقاف مش قيم مش اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم قيم القاف اخر درجات التفخيم هنا برضو الى صراط مستقيم طيب يعني ايه بقى معنى الكلام ده بسرعه كده احنا امبارح خدنا الحلقة كنا بنتكلم عن اليهود انهم حرفوا الكتاب يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ها او عن مواضعه يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به واحنا قلنا امبارح هم نسيوا ايات ازاي تنسى ايات ربك دي دي خطيرة جدا اكبر جرم انك تنسى ايات ربنا اكبر الذنوب انك تنسى ايات الله هم ونسوا حظا مما ذكروا به واللي افتكروه احنا قلنا غيروه بدلوه غيروا كلام ربنا هنا برضو نفس الموضوع في النصارى ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به نفس العمليه نسوا بدلوا برضه اللي افتكروه بدلوه ولو تيجي تقرا بقى التوراه ولا الكتب بتاعتهم اللي هم الفوها وغيروها ما تجدش مثلا يوم السير يوم القيامه او عذاب يوم القيامه او النار او او العقاب او اي حاجه ما فيش الكلام ده عندهم ها ما فيش الكلام ده من اجل هذا ربنا بيقول فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة هم في خلاف وفي عداء شديد جدا حتى يعني ايه دول ما يخشوش كنيسة دول ودول ما يخشوش كنيسة دول يعني في مثلا بابا الفاتيكان في هنا بابا على خلاف دائم ومستمر فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة اعداء ده العداء ده والبغضاء ده ربنا بيقول الى يوم القيامة السبب ايه نسوا حظا مما ذكروا به وبدلوا وغيروا اذا ما حدش يقول ده في الانجيل لان ما فيش انجيل صحيح وما فيش توراة صحيحة علشان كده ربنا نزل هذا القرآن مهيمن على كل الكتب وهذا الكتاب ربنا حفظه تولى حفظه ترك للناس حفظ التوراة والإنجيل فبدلوا وغيروا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من أجل الدنيا غيروا يجي حاكم يغير آية ها ويحط حاجة لمصلحته علشان حطام الدنيا وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يوم القيامة ربنا هيذكرهم بهذا الجرم اللي ارتكبوه انهم يبدلوا كلام ربنا ويحطوا كلام بشري من عندهم علشان كده لما بنيجي نحفظ الناس القرآن ها نقول له لا ما تقولش مثلا آآ نور وكتاب ليه ربنا جندكم علشان يحفظ بيكم كتابه نقول نور لازم طب ودي هتأثر تأثر كتير جدا هي في المعنى مش هتأثر يعني مثلا لما اقول اولئك اولئك الذين ايه بقى مظبوطه انما لازم تقول أولا ليه بقى ربنا اللي حفظ هذا القرآن الى يوم القيامة وفي الجنة كمان حي- هيقول لك اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإذا كنت مش حافظ حاجة من القرآن أو حافظ أي حاجة أو بتقرأ القرآن أي حاجة مش هيخلوك تقراه في الجنة هتحرم من هذا ال- هذه النعمة الكبرى العظيمة لازم تقرأ القرآن زي ما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقراه لا تبديل لك كل يوم ممكن فيه تفاسير جديدة كل يوم هنكتشف في الكتاب ده هو تفاسير ليوم القيامة هنكتشف فيه كنوز لكن كتابة القرآن وقراءة القرآن وترتيل القرآن مش هيتغير إلى يوم القيامة بل لما تدخل الجنة برضه مش هيتغير وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب ربنا بيخاطب أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ويعفو عن كثير هم أخفوا إيه إحنا قلنا أخفوا العلم بما يكون بعد الموت بعد الموت مفيش الحساب قوي يعني تبهلله يعني ها ومفيش ثواب ومفيش عقاب وحاجه كده يعني ايه مفيش ال- الالم ال- البدني اللي الواحد هيشوفه في جهنم للمخطئ او للكافر لا ما عندهمش الكلام ده ها ومفيش عذاب فاذا قريت مثلا التوراه مش هتلاقي سيره الاخره ابدا ما يجيبوش سيره الاخره ابدا لا يوم قيام ولا الكلام ده فهم غيروا فربنا بيقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير وما جابش سيرة حاجات كثيرة برضه حاجات كثيرة زي ما يقول لك ايه ان لوط اعتدى على بناته وزنى فيهم حاجات زي كده يعني ها ما ذكرهاش الرسول بيقول لك ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين العلماء قالوا ان الرسول هو النور والكتاب هو النور والهدايه هي النور اختلفوا في الايه او تك... ال... الايات كانت كثيره في المعاني يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السبيل يهدي ربنا سبحانه بالقران ها من اتبع رضوانه سبل السبيل في سبل كتير نعم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يعني في سبيل وفي سبل في سبل للشيطان ولذلك ربنا يقول لك ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان عايزك تبقى معاه بأي طريقة بيشوف المفتاح بتاعك ايه انت بتحب ايه بتحب النساء يروح فتح لك طريق النساء يزين لك بقى وزين لهم الشيطان اعمالهم النساء واحد كلها انما هو لك شوف شوف دي لابسه ايه ودي لابسه ايه ودي لابسه ايه ودي لابسه إيه. ما دام انت بتحب الحاجات دي او بتحب المال يحببك في المال او السرقه او يعني بالخمره بالمعاصي السبل بتاعته كتير ولا تتبعوا خطوات الشيطان انما ربنا له سبيل واحد طريق الهدى وطريق الرشاد وطريق الجنة يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الظلمات كتيرة جدا المعصية ظلمة انك تأخر الصلاة ظلمة يعني اذا اذا نودي للصلاة وقال لك الله اكبر وانت سبت هذا النداء هو مين اللي بينادي عليك ده ربك بيقول لك تعالى انا اللي خلقتك ورزقتك وهتوفاك وهبعتك وانا كل حاجة ها انا اللي بتولى امرك انا انا انا بقول لك تعالى انت تقول له ما كانش ما بس اتفرج على الفيلم ده اصل الكوره دي هتيجي الجون بس اشوفها واقوم ها اصل بتكلم في التليفون اصل انا قاعد بحكي روايه اصل انا اصل انا اصل انا شوف يعني لما ابوك وانت بتحترم يقول لك تعالى يا ولد او تعالى يا محمد او تعالى وانت تقول له طيب وتشتغل وتسيبه ايه شعور وبعد ربع ساعه نص ساعه تروح لابوك ايه ده يعني انت ولد يعني مهذب يعني ولد مطيع طب من ربك بقى لما يقول لك تعالى الله اكبر حي على الصلاه حي على الفلاح انت تقول مش دلوقتي كمان شويه الله ده ايه الموقف ده وبعد ساعه تروح له دي ظلمه خدوا بالكم من هذا دي ظلمه في ظلمات كتيره بي- جدا يعني انك تظلم اولادك تظلم مراتك تظلم الناس ترتشي تسرق تشرب خمر كل دي ظلمات فربنا بيقول لك ايه ويخرجهم من الظلمات الى النور الى النور في الدنيا وفي الاخره باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم صراط الله ها وده صراط الانبياء صراط الصالحين نقرا مع بعض ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ويهديهم إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بكرة إن شاء الله هناخد آية واحدة ودي هتبين أهل الجنة من أهل النار آية واحدة اللي عاوز يعرف مكانته عند الله يسمعنا بكرة إن شاء الله في هذه الآية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته